اهلا بيكم في الموسم الرابع من بودكاست الموضوع عائلي جدا انا حنان عز الدين مؤسسه The Family Hub الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجه بتحصل في البيت وفي العيله وبنحاول مع بعض ومع ضيوفنا نلاقي حلول عمليه ومنطقيه نقدر ان احنا نعملها على طول خليكم معانا عشان الموضوع عائلي جدا
ملك واحمد من اكتر الشخصيات اللي كان المفروض الجواز بالنسبه لهم حاجه طبيعيه آه، كانوا بيحبوا بعض وهم صغيرين اتجوزوا بدري عائلاتهم اصحاب كل حاجه كانت ماشيه بالتشيك ليست مظبوطه واتجوزوا فعلا وبعدين خلفوا بنت وبعدها ولد وكل حاجه كانت ماشيه حلو في الاول و- وكان الحياه طبيعيه بيروحوا الشغل وبيروحوا المدرسه وكده وبعد شويه لقوا ان هما لما بيقعدوا لوحدهم هما الاتنين تقريبا مفيش حوار غير شغل وغير الولاد وغير المشاكل بتنتهي العلاقة إن هما م- الكابل اللي كان بيحب بعض وبيقعدوا مع بعض طول الوقت ما بقاش موجود وبيبقى عبء كبير جدا عليهم لما بيضطروا يقعدوا لوحدهم بعد كل اللي هما مروا بيه ده القصة دي بتتحكي في بيوت كتيرة قوي قوي قوي والنهاردة معانا coach حسام الغروري relationship coach غني عن التعريف الحقيقه وانا مبسوطه قوي قوي قوي ان حضرتك معانا النهارده مش بس مش بس عشان ال experience بتاعتك وعشان كده بس عشان كلامك بيريح وبيطمن وبيحسسني دايما لما بسمعك انه ايه طب ما احنا كويسين ان شاء الله يعني ان شاء الله هنعرف ان احنا ايه نعدي المرحله دي منورنا يا حسام
اهلا وسهلا احنا ازيك اخبارك انا مش عارفه اقول لك حسام بر... يعني انا بحاول بس انا مش هو عايزه إن حسام دي ده هي ده- دي جميله خالص الحمد لله تسلمي.
ايه رايك في القصه بتاعت النهارده
اه آه، قصه مكرره جدا يعني م م م- بيوتنا مل- مليئه بيها
طب و... المفروض يعملوا ايه يعني ليه ليه ليه بيوتنا مليئه بيها يعني انا لما كان القصه دي بتتعرض علينا واتكلمت معاها مع ال audience بتاعتي في ال live بتاعنا وكده فالناس كلها بتقول اه احنا كده اه احنا كده اه احنا كده وهنا بقى انا عايزه اخش في ال root cause ليه ليه بيحصل ده يعني لو اتنين متوافقين اهلهم اصحاب الدنيا ماشيه ما عندهمش مشاكل let's say كبيره ليه بقى بتحصل ال- البعد ده في شخصياتهم هما الاتنين مع بعض
الجواز آه، الجواز شركه زي ما بيقولوا شراكه مش كده و و و وتوقع ان الشركه هتفضل مكمله كويس لمجرد ان اصحابها آه، آه، مقتنعين ان هم شركاء كويسين واصحاب ده ده تصور آه، مش مز- مش مظبوط يعني اتنين اتعرفوا كويس و- وكانوا كويسين ومتوافقين ودماغهم زي بعض دي حاجة لطيفة جدا لبداية الشراكة انما الشركة نفسها محتاجة مجهود محتاجة شغل زي اي شركة في الدنيا زي اي شركة في الدنيا يعني ف انك ما تكونش عارف ايه هو المجهود اللي المفروض يبذل في الجواز آه، نتيجة نقص وعي او نقص معرفة وده موجود عندنا كتير جدا ان ما حدش بيعلمنا واحنا صغيرين نتعلم جغرافيا وتاريخ وماث ومش عارف ايه وحاجات زي كده وعلوم وكلام من ده بس ما بنتعلمش قوي آه، في المدارس او في الجامعات العلوم اللي هي الانسانيه كيفيه التعامل آه، مع الصحاب ومع الاهل ومع الناس في الشارع ما بنتعلمها بنتعلمها فين الحاجات دي الحاجات دي بنتعلمها في البيوت وفي الشارع في البيوت آه، النموذج غايب شويه مش مش موجود قوي آه، اب بيبقى غايب عن البيت كتير او بيتخانق او او انا ما شفتش نتيجه ان انا في المدرسه طول الوقت وفي الجامعه طول الوقت ما شفتش الاب والام بيتعاملوا ازاي طبعا ناهيك عن هم كلهم بيتعاملوا غلط فما خدتش صوره مفهومه وحتى لو خدتها حتى لو ابويا وامي كويسين ما اعرفش هم كويسين ليه انا شايفهم كده بس كويسين فانا فاكر ان هو اي اتنين هيبقوا كويسين وخلاص يعني يعني عادي طالما لا بيحبوا بعض وبتاع فالصوره كمان اللي في التلفزيون وبتاع مشوهه برضو انا عندي مجموعه صور مش مظبوطه قوي لمساله اقامه علاقه زوجيه آه، آه، آه، بكل تفاصيلها فلما بخش العلاقه الزوجيه دي واتصور انها هتمشي لوحدها لمجرد ان احنا اصحاب وان اهالينا اصحاب وان احنا ما عندناش حاجه كبيره م- ما بتمشيش ولا حاجه وما بيبقاش فيها زي ما قلت لك كده مش عارف ايه هو الجهد ده سبب ممكن يكون مش بس مش عارف ايه هو الجهد قله وعي يعني لا ممكن يكون اصلا مش عايز ابذل جهد خلاص بقى اهتميت بالشغل آه عايز اعمل حاجه عايز اعمل حاجه كبيره آه، اهتميت بالولاد الولاد واخدين كل وقتي ومش عارف ايه فنقلل من الجهد المبذول لاقامه علاقه زوجيه فتقع آه، ممكن بقى شيء من الانانيه بقى كمان بقى اسباب بقى اللي هي بقى لا حد ابتدى يبقى مش على هوايه قوي ان انا ابذل مجهود في في الجواز ما- مش عايز عايز حاجات ليا انا عايز انبسط وعايز ممكن كل ده ممكن ف دي شويه اسباب كده يعني لو لو يرضي كده بس انا بقى في حاجه عايزه انباكت مهمه هنا جدا كل حاجه بتقولها بتقول كلمه مجهود مجهود مجهود انا واحده من الناس as a personal thing يعني انا مقتنعه انه مفيش حاجه بتمشي آه، كده بالصدفه لازم اتعب فيها م- عشان اجيبها عايزه اخس لازم أ- أ- أ- اكل كويس واعمل كويس عازه صحتي كو... ك- م- عايزه اولادي يبقوا كويسين لازم اتعب فيهم عايزه علاقتي بجوزي تبقى كويسه لازم اعمل م- المجهود بس ايه بقى هو المجهود يعني ايه المجهود اللي كـ ست وكراجل محتاجين نعمله مع بعض وbear in mind طبعا احنا حاطين في الصوره انه انا في شغل وفي بهدله وفي اولاد وفي آم، يعني ال stress عالي قوي على على الناس فايه المجهود اللي انا مطلوب مني ك- كزوج وزوجه ان انا احطه انا مش عايزه اقول الكلام بس للستات يعني الستات والرجاله عليهم مجهود
yes ال- الاول أنا ه- هفرق شويه بين كلمه مجهود وكلمه تعب okay م- مش شرط تكون بتتعب في في في الجواز ولكن بس بتبذل مجهود فاذا كان في حد بس بياخد كلمه تعب على انها تعب على انها يعني negative شيء حاجه متعب وشيء سلبيه اه نجم اه انما كلمه مجهود كل حاجه في الدنيا فيها مجهود كل حاجه في الدنيا الجيم زي ما انت قلت كده الجيم والاكل والشرب والولاد كل دي حاجه والصحوبيه والصداقه والسفر بره كلها مجهود حتى الفن مجهود عادي يعني. المجهود اللي المفروض يتبذل في الجواز خلينا نرجع ورا بس خطوه انه هو ليه الجواز؟
اصلا آه مش عايز يتجوز ما يتجوزش. إح- يعني ما فيش حد في الدنيا دي دعاة زواج هم.
محدش بيدعو للزواج لان الزواج فطره التزاوج ال coupling يعني بغض النظر عن عن عن الشكل الديني الشكل المجتمعي التزاوج ال coupling انه اتنين يقربوا من بعض فطري فطري تمام اللي مش عايزه ده قرار كونشس اللي هو بيقول لنفسه انا مش عايز اتجوز حقك او حقك انما اللي عايز يتجوز وده الاغلبيه هتفضل طول عمرها الاغلبيه انها شيء فطري آه لازم يبقى عارف هو عايز يتجوز ليه هم.
لانه لما تبقى عارف انت عايز تتجوز ليه يعني معناها انك عارف انك انت مستفيد ايه وطالما انت مستفيد يبقى انت المسؤول دي برضو حاجه احيانا ما بنتعلمهاش واحنا صغيرين قوي من المستفيد من المسؤول هم.
اذا كنت حضرتك ابنك هو اللي مستفيد من إنه يروح المدرسه لازم يبقى مسؤول شويه عن صحيانه وعن اكله وعن توضيب حاجته حتى لو انت هتساعديه انما تبقى المسؤوليه كلها بتاعتك مع ان هو المستفيد ده احنا اذا كان مستفيد من إن هو يذاكر وينجح لازم ياخد مجهود هو اللي يبذل مجهود عشان يذاكر وينجح مش معقول انت اللي ت- ت- ت- ت- تلقينيه كل حاجه في ودنه اذا كان 100% ما- م- م- اذا كان مستفيد من الاكل والشرب يبقى لازم مش انت هتاكليه في بقه فبنكبر بنبقى عارفين اذا كنت انا مستفيد من الزواج يبقى انا لازم انا اللي ابذل مجهود انا المسؤول ان انا ابذل مجهود عشان احصل على الاستفاده الزوج او الزوجه اللي ما يعرفش ايه هي الاستفاده من الزواج هيبقى هيبقى صعب عليه قوي يبذل مجهود لانه يبذل مجهود ليه انا م- مش عايز عارف انت و- و- و- و- والاستفاده من الزواج سواء دلوقتي او على اللونج ران ودي اهم هم.
ال- الحاجات اللي, اللي انت هتستفيد منها في الجواز بعد 10 سنين وبعد 20 سنه وبعد 30 سنه اذا كنت عارف ايه الحاجات اللي انت مستفيدها من الزواج زي ما الناس بتقول دايما ان ال- الونس والمشاركه والاهتمام والتقدير والاحترام و و و و و و وطبعا لو الناس فاهمه يعني ايه والسكن والمواد كل الكلام ده لو فاهمينه يعني ايه وعارف يبقى انت لازم تبذل مجهود اذا كنت عارف لازم تبذل مجهود تعال نشوف ايه المجهود في ايه هم.
المجهود علاقه عبارة عن شخصين و dynamic و- وديناميكيه حركه بينهم تمام صح.
ال ال ال- يعني في person و person وفي relational thing في حاجه بتوصل تمام التوصيل اللي بينهم المجهود ال- المبذول بيبقى في على ثلاث مستويات المستوى الاول آه، آه، ان انا احسن اللي في ابقى نسخه جيده تمام ابقى نسخه ده لنفسي واكيد هينعكس على اللي معايا صح دي ما فيهاش مشاكل دي المفروض ان دي حاجه عامه يعني حتى لو انت لوحدك single بتشتغل على نفسك عادي تحسن من نفسك بتطور من نفسك صحتك واكلك وشربك وشكلك وال appearance بتاعك وبيتك والكلام ده كله و- و- وفلوسك كل حاجه بس ده هيأثر على اللي قدامك فده شيء طبيعي ولطيف المستوى التاني انك انت ت- ت- تبذل شويه مجهود في تقبل اللي قدامك لانه مهما على واشتغل على نفسه ناقص زينا كلنا عندنا نواقص و- و- وبفرق دايما لما بتكلم بين كلمه نواقص وكلمه عيوب عيوب يعني حضرتك مثلا بتغلطي فيا بطلي انما حضرتك مش احسن حد في العالم بتاع آه، آه، آه، سويت توك توضيب ده تو نقص تنظيم مفركش آه، مثلا مبهدل نقص وتر فلازم اجتهد ان انا اتقبل نقص اللي قدامي نقص الانسان دول مستويات للجهد بس دول مش احسن مش اهم حاجه اهم مستوى هو المستوى بتاع الجهد اللي اقيمه في ال relation نفسها في توضيب توطيد العلاقه في اقامه الوصل اللي هو بيبقى على اربع مستويات اساسيه آه، او بقول عليهم دايما اربع كوبايات بتوع العلاقه الكوبايه الاولانيه الكوبايه ال physical انه ال- ال- ال- الحته ال physic الحته الجسديه اللي مشتركه بين زوجين اللي هي فيها خصوصيه مش موجوده حتى عند الاب والام ولا الاصدقاء ولا اي حاجه تانيه دي حته physical لازم تع- يعتنى بيها آه، ال cuddling وال sex و- وحتى ال hygiene و- وال- والتربيه الطبطبه وال hugs بقى وال- كل حاجه من مستوياتها المختلفه قاعدة جنب- دي- ده ده المستوى الجسدي اللي مش عايز اقول ان هو يبقى الكوبايه مش لازم تبقى مليانه لاخرها بس فيها ناس ما تسيبش موجودة الكوبايه فاضيه اه زي tank البنزين كده ما تسيبش tank البنزين فاضي مش لازم يبقى full بس لازم مم.
يبقى فيه صح ففي تواصل جسدي بيحصل بتاعتهم بقى كل واحد يطوره ازاي الكوبايه الثانيه الكوبايه ال- ال- ال- ال emotional اللي اللي للاسف بتبان وكانها حاجه دلع او حاجه رفاهيه او حاجه بقى ال emotional ما هياش زي ما تم التصوير قوي كده اللي هو الحب كل شويه واجيب ورد وبت- دي صوره من صور الرومانسيه على فكره مش صور ال- ال- المشاعر ولا حاجه صوره من صور الرومانسيه بعض الناس بتعملها وبعض الناس لا مش مهم انما كلمه emotional او كلمه عاطفي عاطفي معناها ان حضرتك ب... او حضرتك ازاي تظهر ال... ما... ال... ال... ال... ال... الاهتمام والحب والاحترام تقدير يعني سلاش تقدير للاخر مم.
بتظهرهم ازاي دي كلها حاجات emotional لكل البني ادمين واي بني ادم بيعرف يعملها تظهرها ازاي بس ما حدش قال لك تظهرها بطريقه معينه آه، بشكل معين اظهرها باي شكل بس اذا كان حضرتك عندك مشاعر ناحيه جوزك لازم يشوفها صح ما ينفعش تبقى والله بحبه لازم يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذهب فاخبره انت قاعد ليه ما تقول ما تطلع ده في اللي بيطلعه بكلام في اللي بيطلعه رمزيا في شكل رموز في اللي بيطلعه في شكل آه، اهتمام بحاجه المهم انك تشولر وتشو اهتمام ت- ت- تظهر الاهتمام الكير الاخر انك انت آه، آه، ال- ال- ال- الحاجات اللي احنا عايشينها مشتركه في الحياه كتيره جدا مم.
آه، آه، آه، لبسي واكلي وشربي و- و- و- و- واهتماماتي وال- والاهداف بتاعتي وشغلي وعيلتي وتليفوني واولادي كل دول قدامك صح وانت نفس الكلام اكلك شربك مش عارف ايه آه، كل الكلام ده قدامي كل دي تفاصيل اظهار الاهتمام ببعض هذه التفاصيل اظهار الاهتمام صح هروح معاك المشوار الفلاني هعمل لك كذا طب كذا طب ايه الاخبار مش لازم اشغل الاهتمام بان انا اعمل حتى احيانا احيانا باني اسال على اللي حصل امبارح ايوه او اللي حصل النهارده تمام مم.
آه آه كل ده ان ان ان اني حاجه بنقعد نسميها مش عايز اطول على حضرتك بس يعني ال ال ال الستريس reducing conversation او حوار تقليل الضغوط ان انا اهتم بانك انت واحد او انت واحده عندك ضغوط فاسال عليها احاول اقللها شويه اديك مساحه انك تعمل حاجه انت مهتم بكل ده اظهار للاهتمام اظهار الاحترام والتقدير انه لما حد يعمل لي حاجه كويسه عارف ان مراتي من الطبيعي انها مثلا يعني في بعض البيوت تحضر فطار مم.
على الرغم انه طبيعي ان مين قال ان الطبيعي لا يشكر صح وشكرا شكرا على الطبيعي حتى مش عيب جوزي اللي بيشتغل وبيجيب فلوس هو ده الطبيعي ده دوره بس هو شمع... ليه دوره ما يشكرش ما يشكر يعني ايوه هيجرى ايه لما يشكر حتى لا نقلة في تمام ف...
النعم يعني لازم لازم نبقى على طول باصين لها أيوة مم.
كده فاظهار التقدير شيء مهم انه يا انت وانت بتربي الولاد بتبيني قصدك ومعدنك وتربيتك كتير جدا جدا بسمع انه دي ام محترمه عندها اصل عندها مبادئ محترمه بتربي عليها اولادي كتير جدا بسمع كام مره بقى بسمع انه ده بيتم تقديره انا م... انا مبسوط ان اولادي بياخدوا قيم بطريقه اصل احنا ما بنقولش بعض الكلام ده يعني امال هتقولوا لمين؟ امال هتسمعوا لمين؟ اذا ما كنتش انا هحصل على التقدير على جهدي الكبير في شغلي او في حياتي او في ان انا اجي مع باب- معاكي باباكي ومامتك او في تربيه الاولاد اذا ما كنتش تسمعه من مراتي هتسمعه من مين؟
صح
واذا ما كنتش بسمعه خالص يبقى انا جعان والجعان بيحلم سوق العيش منين بقى؟ الله اعلم هتيجي امتى؟ الله اعلم بس ده يفسد العلاقه فده الكوبايه ال emotional الكوبايه الثالثه الكوبايه ال intellectual او الفكريه ان كل واحد فينا عنده افكاره وعنده اراءه عايز يتكلم عايز يقول اللي حصل في يوم عايز يقول اللي عمله واللي اتعمل فيه عايز يقول اخطائه حتى مش لازم يكون عايز يعني وبالتالي عايز اتكلم مم.
الحته الانتلكشوال اللي فيها الحوار الحوار اللي بيننا كمان مره مش لازم الكوبايه تكون مليانه على الاخر بس فيها حوار الصبحيه رايح فين وانت هتعمل ايه النهارده مش عارف ايه وبتاع وناوي على ايه وبتفكر في ايه والكلام ده كله ور مثلا او بعض الناس بيبقى عندهم بالليل عملت ايه في اليوم مش عارف ايه كلام من ده تفكر في ايه احلامك ايه مخاوفك ايه آه آه الصحاب دول بتحب فيهم ايه ما بتحبش فيهم ايه شويه الراغي دول في موضوعات سواء ليها علاقه بال- بالاسره او بليت او موضوعات خارجيه ليها علاقه باللي جوايا او ملهاش علاقه بدون ما يتخللها شيء من النقد او التعليق او التسفيه او ده اسمه حوار intellectual ده بيخلي احنا في بيننا وبين بعض الترابط الفكري الذهني مم.
ناويين على ايه مش على ايه كلام من ده السفر الفلانيه الصيف هنعمل فيه ايه حتى لو كان الجمعه والسبت هنظبطهم ازاي في البيت في البيت ده اسمه حوار صح ومسلسلات وحاجات كتير قوي الكوبايه الرابعه الكوبايه ال spiritual اه spiritual روحانيه مش بتكلم بس على دينيه مش بتكلم على دينيه بس لا لا لا مم.
روحانيه ما هو ابعد من الحاجات اللي بتحصل في اليوم زي مثلا القيم العليا عندنا زي زي الدين طبعا بالتاكيد ما فيش كلام يعني زي الراحه النفسيه الكوبايه دي فيها فيها حته من آه، آه، اس- استشعار الراحه النفسيه بيننا وبين بعض ان احنا قاعدين قاعده فيها سلام آه، توفيق بنصلي سوا بن آه، بنتكلم عن القيم العليا بتاعتنا والستراجلز الجهاد اللي بنعمله مفيش حد يا جماعه عنده قيم عليا بيحتفظ بيها كده لمجرد ان هو انا ما بغلطش اكيد جهاد حضرتك بتجاهدي صعب عشان اه تحتفظي بقيمك وانا اجاهد عشان احتفظ بقيمي هل الجهاد ده معروف بين اتنين والله الواحد بيتعب على كذا كذا كذا بيحصل كذا كذا كذا كذا كذا احترام القيم ال- ال- ال- الحته ال spiritual دي او المشاركه فيها عندنا مثلا حاجه اسمها ال long term goals الحاجات الاهداف طويله الاجل سواء اهداف دنيويه او اخرويه مم.
بنشترك فيها مع بعض وبنحترم فيها بعض الحاجات دي موجوده بينا دي الكوبايه الرابعه كل ده محتاج شويه جهد الجهد ده ممكن يكون 10 دقائق كل يوم وفي بعض الحاجات بتتعمل ممكن تملى الاربع كوبايات مع بعض صح في في- في لحظه هي 10 دقائق ربع ساعة ساعة ساعتين اللي في اليوم واللي في الأسبوع واللي في الشهر واللي في السيزون واللي في السنة بس في الآخر عيني على هذا الجهد لا أنساه عشان كده اليوم لو طلعت منه ب 10 دقائق تجتهد فيها لإرضاء الشريك ويرضيك عشان كأنكم عارف بالظبط لو قلت لحضرتك إنه أنا هجيب لك زرعة بس الزرعة دي جميلة أوي لطيفة جدا بس محتاجة حاجة واحدة لازم تتسقي كل يوم مم.
تمام السقيا اليوم ده اسمه جهد تفتكري الزرعه تحضري ميه ت- تحطيها في الزرعه بس ما قلتكيش اقعدي جنبها ولا بتاع اه من غني وقت لها لوقت هتقولي اه بالظبط من وقت غني لوقت ممكن للزرع تقصقص عارف ايه تقعدي جنب انما اليوم محتاج ايه محتاج سقيا بس فهو اليوم في الحياه الزوجيه محتاج سقيا السقيا دي اي حاجه بتحصل في اليوم بس بقصد قاصد مش بستنى لما المطره تمطر على الزرعه انا بروح املك كوبايه واحطها قصد كل يوم هو ده ده ده الجهد المطلوب يعني الكلام خطير و... و... وهاخد بقى من اخر كلمه قلتها ان لازم يبقى قصد انا conscious ان انا هعمل ده ان انا علاقتي بمراتي علاقتي بزوجي حاجه مهمه وانا هديها اولويه زي ما بدي اللانش بوكس بتاعت الولاد وزي ما بدي شغلي وزي ما بدي الصلاه بتاعتي وكل حاجه دي بس في حاجه بقى و... وده اللي انا بشوفه في شغلي بقى طول الوقت ان بيبقى ساعات الحاجات بتبقى متراكمه جامده قوي من ناحيه الام او من ناحيه الاب فبيجوا مثلا مش قادرين ي... ي... بالنسبة له إن هو يسأل إن يومك عامل إزاي أو يطبطب عليها لو هي متضايقة أو هي تبقى بتجامله في مشكلة في شغله أو في حاجة كويسة أو كده ده بالنسبة لهم بيبقى عبء لأن هم عندهم ما بينهم تراكم كتير هو هي هي مضغوطة لكل الأسباب اللي ممكن تبقى مضغوطة منه وهو كمان ففي زي حلقة وصل كده بتبقى أنا بشوف إن البعد بي بيخلي الناس تبقى قاسية بتقسي ب... و... فلما يجوا يرجعوا تاني بتبقى صعبة فممكن يعملوا إيه يعني إيه ال- إيه اللي أنا محتاجة أقوله لنفسي عشان ارجع مش انا والله لا انا انا تمام بس يعني عامه كزوجه ايه اللي احنا محت... ايه اللي محتاجه اقوله لنفسي عشان اوصل ما بيني وبين جوزي ما يبقاش ان ان عشان لما يجي يقعد معايا احنا الاتنين لوحدنا ابقى عبء بالنسبه لي انا مش عايزاه ي- يمسكني او يحضني او يقعد يتكلم معايا او او يعرف عني حاجه لا انا عايزه ابقى اخرج مع صحابي انا عايزه اروح اقعد عند اهلي انا مش عايزاه ازاي اعمل الافورت ده ازاي اعمل المجهود ده من غير تعب زي ما كنت بتقول
آه، قفلت احنا عندنا قفلتها يعني عندنا قفلتها عندنا عندنا عندنا حاجات كتير آه، بتحصل في الجواز بس خليني اشاور على حاجتين كبار أوي.
مم.
الحاجه الاولانيه هي الصدى
مم.
ان احنا صدينا يعني البعد اللي هو غير مقصود حتى م- مش بنتخانق يعني مش مش زعلانين من بعض بس الحياه خدت كل واحد لوحده مثلا لا، انا بسميه الصدى صد... العلاقه صدت يعني علاقه كويسه بس مصديه اتسابت ما اترعتش خالص خالص كل واحد اتشغل يا اللي في الولاد او اللي في الشغل او اللي في العيله يعني كل واحد اتشغل بالحاجات دي هي اتشغلت بشغلها وهو اتشغل بشغله واتشغل بدوره ناحيه العيال وهي اتشغلت بدورها ناحيه الولاد ايا كان الدور ده شكله ايه واتشغل بشويه حاجات نفسه فيها وهي اتشغلت بشويه حاجات نفسها فيها زي الجيم زي الت- الت- الكورسات زي شويه س- والعلاقه صدت بقت ما بيعتناش بيها دي مشكله مم.
آه، لان لما بيرجعوا تاني بيلاقوا من الصدى ده خلاص يعني العلاقه شكلها صعب وال- والرجوع تاني احنا ما بقيناش متعودين عارفه اللي هو الصدى اللي هو بتاع انه احنا من خلاص بقالنا سنين ما اتكلمناش مع بعض فبتبقى كانها دمها تقيل كده اللي هو ازاي
عبء اه اه الحكايه بتاعت التعود دي اصل م- م- ماليه كتيره يعني لانه زي مثلا حضرتك لو جيت قلت لك مثلا انت تعاملك مثلا مع باباكي مثلا ما فيهوش مثلا بعض الناس كده ما فيهوش احضان مم.
وبعدين فجاه اقول لك ايه لا لازم تحضني باباكي على الرغم انك ما عندكيش مانع انما بتلاقيها صعبه لانه احنا ما فيش بينا ده متعودناش يعني هو نفس الحكايه اللي هو انا مش عندي مانع بس احنا مش متعودين نتكلم مش متعودين نقعد مش متعودين على ده دي بتبقى عقبه للصدى دي فعيبها العيب التاني هو لا اكتر شويه اللي انا بسميه العداوه آه، مم.
العداوه انه تربط عداوه بيننا وبين بعض العداوه معناها انك انت في side وانا في side مم.
انا ضد حنان وحنان ضدي حلو دي دي اسمها عداوه التنافسيه في في في الزواج في عداوه والعداوه دي ممكن تربي كمان لو العمليه بقت انت ضدي بعد شويه تربي البغضاء بغضاء يعني معناها ان انا لا انا ما بقتش بقيت شايفك مش كويسه مش اه بس ضدي لا لا لا لا واحمل شيء وحش جوايا آه، آه، آه، ناحيتك الحاجات دي بتتربى طبعا من كتر الخلافات والخناقات والاهم من الخلافات والخناقات اللي ورا الخلافات والخناقات احساسي ان شريك الحياه شريكه الحياه تمام آه، آه، تعمل لصالحها في هذه الشركه مش في صالحي مم.
ده يو ده اللي بيربي العداوه ده الم- ده اللي بيخلي الناس تتخانق فده اللي بي- بي- بيخلينا نتخانق وبعد شويه نبتدي نبقى ضد بعض وبعد شويه نبقى شايفين بعض وحشين ده لدرجه انه اي حاجه تعمليها حتى كويسه افسرها وحش ما هو م- لانه خلاص ضد دي برضو لما يجوا يرجعوا لبعض بيحسوا انه في حاجه حاجز نفسي اللي هو انا مش شايفاه على انه انسان كويس انا مش شايف على انه انسان كويس دي الحواجز او اتنين من الحواجز الكبار اللي بنشوفها المحاوله لما بنيجي نرجع آه، آه، بنيجي ن- ن- نقول الاول اول حاجه خلينا نرجع نقطه واحد آه، متجوزين آه، ليه آه، احنا اه شجره الزواج لسه محتاجين منها ثمار ولا لا مم.
لسه محتاجين منها ثمار وعايزينها وبتاع هنتكلم في نقطه اتنين مش عايزين منها ثمار ما واحد مش عايز فاهمني؟ مش عايز انا مش عايز منك حاجه انا قاعد عشان الولاد انا قاعد عشان مش عارف ما ما ده مش شكل والان ممكن يحافظ على الجواز براحتهم بس ده مش شكل يبني بين اتنين مم.
اما اذا كان اه والله ما عنديش مانع ان انا اخد من هديه الثمار حتى وانا متضايق دلوقتي بس لا اوكي انا عايز ده يكمل تعالوا نبقى اتنين هي فكره عوده السقيا تاني اه مش اول خطوه ان احنا تعالى نحل المشاكل مم.
اول خطوه تعالى نسيب الناشف اللي تحت ده تعالى نقرب الاثنين تعالى نقرب شويه من بعض كاصدقاء كاتنين يعرفوا بعض نفهم شويه عشان تبتدي بس الارض تروى يبتدي الميه تخش تاني مسام ونمره ثلاثه تعالى نتكلم بقى في كيفيه اداره الخ... آه آه قبل ما نروح بقى من على تطوير العلاقه الزوجيه الحاجات دي عشان العداوه وعشان الصدى ده بتحتاج آه، احيانا للفكره بتاعه تدخل حد مم.
ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- آه، آه، اللجوء الى تدخل خارجي او مساعده خارجيه اللي ربنا آه، عز وجل سماها الحكم والحكم صح من الحكمه صح شخص يتصف بهذه الحكمه للتدخل احيانا الشخص ده بيبقى حد من الاهل صحيح مم.
آه، احيانا الشخص ده بيبقى آه، آه، ممكن يكون رجل ذو خبره او ذو آه، آه، آه، آه، آه، نظره للحياه آه، آه، مو- احيانا الرجل ده ممكن يكون آه، شيخ او حاجه آه، او آه، او قس في ال- في ال- في الكنيسه احيانا الراجل ده بيبقى coach او therapist او counselor او حد يتسم يقدر يخش بينا يعمل ايه الشخص ده مش يقول مين اللي غلطان ومين الصح ومين الغلط وبس يا بت وبس يا واد لا عنده النهى وعنده الكيفية عنده الأدوات اللي ممكن تخلينا ننشئ الحاجات اللي احنا بنقولها دي ترجعنا تاني لل track المظبوط عنده النظرة اللي يقول فين الخلل عشان نبتدي نصلحه مم.
أحيانا بنبقى كده أما لو طرفنا عنهم هذه القدرة اللي هي ممكن تكون موجودة ولكنها نقصت يعني هم بيلاقوا بره ليه؟ لأن دي نقصت قوي نتيجة الصدى ونتيجة العداوة أو نتيجة عدم الوعي من الأول اللي هو احنا أساسا ما كناش نعرف بالظبط إعادة ضبط التوقعات من الجواز إعادة ضبط التوقعات من الجواز وإعادة إقامة أصول التواصل في الزواج ل- ل- و- و- والبدء في ال- زي ما قلت كده السقيا لطرح المودة والرحمة ده علم موجود ده له أدوات ده فالناس أحيانا بتلجأ لحد أو يعيدوها تاني لو هم إذا كنت بتتكلمي على كله اسمه إيه؟ اسمه ريمارج إعادة الحياة الزوجية مرة أخرى آه، عارفه آه، يحيي العظام وهي رميم مم.
هي دي ما ما ما- ال- ال- ال- ال- اللي ابتدى يموت ده لسه فيه النفس بتاع ربنا فتعاد تاني
حلوة قوي الكلمة دي انا عمري ما فكرت فيها كده يعني فكره ال remarriage دي ان احنا بنبدا من الاول ونبدا نزرع من الاول طب انا عايزه انط على نط نقطه واحده واحنا بنختم لان الكلام بصراحه حقيقي انا اتدخل جوه كده ك relationship coach انا عارفه حضرتك مش بس relationship coach حضرتك يعني انت اللي بت بت certify ال relationship coaches في ال ICF ويعني لا يعني بجد ربنا يبارك لك على كل الخير اللي بتعمله في كل البيوت المفتوحه دي بسبب الشغل بتاعك طيب ال relationship coach بيعمل ايه؟ لان احنا ك... يعني انا بقى لو حد قاعد عادي في البيت انا مش فاهمه لو انا محتاجه الجا لحد آه، خارجي م- وما عنديش مثلا آه، آه، اب او يعني حد في العيله او حد ارجع له ديني او كده وعايزه اروح لحد professional انا وجوزي يساعدني وجيت لجأت لحضرتك بتعملوا ايه بقى؟ ك relation relationship coaches
بنعمل اي relationship مش مش انا يعني اي حد او حد يعني خلينا متخصص يعني اي متخصص بيشتغل على الحاجات اللي قلت حضرتك عليها انه آه، بيسمع من الطرفين بيشوف ال- خليني اقول لحضرتك حاجات كده ال- ال- ال- الشخص المتخصص ما بيبصش على السبب بيبص على العلة امم بنقع احيانا ال- ال- الزو- الازواج بيقعوا في النظر للسبب المتخصص ملوش علاقة بالسبب يعني ايه السبب ويعني ايه العلة السبب ممكن حضرتك تقولي انه احنا اتخانقنا غلطنا في بعض عشان كده احنا متخانقين دلوقتي الخناقة سبب اللي احنا فيه دلوقتي بس مش هي علة اللي احنا فيه دلوقتي علة معناها الحاجة اللي بايظة اللي لو صلحناها تبقى تمام حضرتك مشيتي بعربيتك في شارع متدغدغ فالعربية الكاوتش نام السبب الشارع المتدغدغ لما نيجي نشتغل نشتغل على الشارع المتدغدغ لا نشتغل على العله اللي في العربيه الكاوتش اللي نايم صح تمام فاحنا كتير قوي بنقع مش احنا يعني ال- ال- إن بعض الناس بي- بيقعوا في آه، آه، آه، آه، قصه البحث عن السبب هو عمل ايه هي عملت ايه هو المتخصص بيبص على العله فين الحته اللي بايظه عشان نبتدي وانس انه يبتدي يسبوت يقف عند الحته دي يبتدي يستخدم الادوات بتاعته عشان يرجعوا تاني مفيش متخصص يقدر يشتغل الا برغبه من اتنين من اتنين مفيش سحر في الموضوع يعني خالص الساحر مدحت شخصيا اه الساحر مدحت شخصيا لو جه مش هيعرف يحل الموضوع ده لازم اتنين وبالتالي الاتنين بيوفروا للمتخصص ال ال الامكانيه انه يعرف يتدخل وفي الاخر كده كده ال ال ال ال ال الفعل نفسه فعل الهي آه، يعني يعني وجعلنا بينهم مودة ورحمة ده فعل إلهي و و و و وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الزوجين بي بيقدموا بالنوايا المخلصة واستعداد للجهد والمتخصص بيقدم الأدوات اللي اتعلمها وفهمها وخبرها من شغله وربنا بيطرح البركة في الإرادة دي
حلو قوي بقى نختم على كده لان هو يا رب يطرح البركه عندنا كلنا في بيوتنا والله الواحد الدنيا ما بقتش سهله و... و... وسهله قوي ان احنا نخش في الدوامه بتاعت آه، لبس صغير وروح وتعالى وننسى بقى ان في على فكره راجل محتاج اتكلم معاه وينسى ان في ست محتاج يطبطب عليها بعد يوم طويل و... وبتبقى زي ما حضرتك قلت حاجات كلها بسيطه بس هي بتفرق what goes a long way يعني هي فعلا بتفرق مع ناس في كل حاجة احنا نفسنا الناس كلها سرها يهدى وكل حاجة تمشي كويس في بيوت يا رب لو اي حد عايز يتواصل مع حضرتك يتواصل معاك ازاي
آه، يبعت على ال على ال
ال pages الفيسبوك آه، page مثلا على حاجه مش page هي ال account يعني ال account بس احنا الحقيقه كده هو اه مم.
يعني يعني ربنا كريم بس يعني هو احيانا بيبقى الواحد آه، في في في شغل كده فالواحد ما بي ما بيلاقيش قوي ال- السكه لحاجه زي كده بس يعني ان شاء الله ي- يتوفق يعني لا ان شاء الله وحد حتى لو حضرتك ما عندكش الوقت او ال cap... يعني ال capacity انت عندك آه، ناس كتيرة قوي متمرنين تحت ايدك ممكن ز- تبعت لنا لا ليهم لا كلهم ز- زمايلي زمايلي واساتذتي احسن مني ده بكتير كتير جدا يعني ناس ما شاء الله يعني الحمد لله في منهم مش عايز اقول مئات بس عشرات على الاقل يعني لا وفي ناس بجد ربنا يبارك لها فعلا على الشغل اللي هي بتعمله وانا بجد اتبسطت قوي قوي قوي ان احنا كنا معاك النهارده وان شاء الله يا شرفت رب بيك اي اول مره بس مش اخر مره اكيد ان شاء الله شكرا يا حنان اول ذوقك يلا ميرسي جدا جدا bye bye
شكرا ان انتوا سمعتونا للاخر رايكم بجد بيهمنا ابعتوا لنا على اي منصه من منصات Family Hub اي راي اي فكره اي سؤال واحنا بجد هنحاول على قد ما نقدر نرد على كل الناس ونساعد كل الناس يا رب الخير ليكم دايما ليكم لكل اللي بتحبوه